باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اقرب نعمه المسيح جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيليبي. الرساله المعروفه انها رساله الفرح. بيقول في الاصحاح الثاني في عدد 12 اذا يا احبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين أنا سعيد أن أنا أجي إلى هذه الكنيسة المقدسة والكنيسة الأثرية والكنيسة التي تحمل تاريخ قديم جدا وإلى المواضع المقدسة وطبعا الفيلم ده كان يعتبر يعني مفاجأة ليا لأن احنا فعلا كنا هنا يوم 21 أكتوبر سنة 2012 ويا الآباء الأربعة كنا الخمسة وكان تقليد جديد وجميل يعني إن المرشحين يبقوا آه مش هيعملوا دعاية طبعا مش هيلفوا يعملوا دعاية وانتخبوني وأوعدكم وأعمل الكلام اللي بيسمعه ده مش هيبقى كده طبعا فكان تقليد جميل ان احنا نصلي صلينا في خمس اماكن في خمس اماكن والخمس اماكن بحسب اماكن المرشحين يعني المرشح ده من دير مريمينا رحنا دير مريمينا صلينا المرشح ده من البحيرة رحنا صلينا في البحيرة ف في القاهرة بقى جينا صلينا هنا في هذه الكنيسة المقدسة بدعوة حبيبنا نيافة أنبا دانيال وقضينا وقت جميل قوي وزي ما ذكر سيدنا ان احنا ان انا بقى جيت بيت من قبلها وما كنتش عارف ايه اللي هيحصل لي بعد كده لكن نشكر الله المحبة قائمة وإخواتنا الأربعة كل واحد في مسؤولياته نيافة أنبا رفائيل طبعا في وسط القاهرة وسكرتير المجمع وأبونا رفائيل أفامينا في خدمته ومحبته الأديرة كتير ورعايته ليها أبونا سرافيم السورياني بيخدم دلوقتي في أوهايو في أمريكا وأبونا بخمس بيخدم في إيطاليا بخمس السورياني وكتير ما بيحصل ان احنا نتقابل بين وقت والتاني وكل واحد بقى في خدمته محتاج صلواتكم الكثيرة جدا عشان ربنا يكمل عمله ويانا أنا سعيد إن أنا آجي هنا وإحنا الأسبوع الجاي هنحتفل بصوم يونان نينوى كل سنة وحضراتكم طيبين ووراها على طول كله جاي جري مش كده؟ كله جاي بسرعة وتخلصوا الصيام الكبير تخشوا على إيه؟ غالبا على الرسل على طول مش كده؟ آه وهكذا يعني فيعني تكونوا مستعدين عشان كده اخترت ان انا اتامل وياكم النهارده في حاجه بنسميها منظومه نجاح في الحياه الروحيه منظومه نجاح زي ما ذكرت في مرات سابقه رقم خمسه بيعبر عن القوه خمس اصابع ويا بعض دي علامه قوه وهو في اصله معناه معناها القوة عشان كده كتير في الكتاب المقدس تلاقوا يذكر موضوع في خمس نقط في خمس كلمات عشان عايز يقول لك ان هذه هي منظومة القوة الروحية يعني مثلا المسيح في يوم من الأيام وقيل عنه وقراها لا يخاصم لا يصيح لا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ خمسة مثلا في وشية الإنجيل أبونا لما بيصلي بتسمعوها كتير دي يخاطب المسيح يقول له إيه لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجائنا كلنا شفائنا كلنا قيامتنا كلنا خمسة علاقتي بالمسيح علاقة قوية مبنية على الخمسة دول وقيسوا على هذا حاجات كتيرة خالص حتى لما بنيجي نتكلم على في من مسرتك يا رب يا الله املأ قلوبنا وبعدها ايه طهرنا من كل دنس كل غش كل رياء كل فعل خبيث من تذكار الشر الملبس الموت خمسة فالحكاية دي لازم تاخد بالك وانت بتقرا في الانجيل متكررة كتير قوي أنا اخترت لكم حاجة من هذه المنظومات الخماسية التي تعبر عن القوة بيقول إيه في آيتين افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة يعني خلي حياتك ماشية في هدوء طب ايه حكاية الدمدمة وحكاية المجادلة الدمدمة هي المرحلة الأولى من التذمر بداية كده أعراض إن الشخص ما يعجبوش حاجة يبقى متذمر في حياته والمرحلة دهيت اللي هي بداية بقى هيبتدي إيه يزمزق باللغة بتاعتنا يعني ده ضعف المحبة أو قلبه ضيق الدمدمة دي جواه جواه مش مبسوط وبعدين تبتدي توصل للمرحلة المتقدمة من التذمر وهي مرحلة المجادلة المجادلة واحد صلب الرأي بيتمسك بالرأي بتاعه يرى ذاته يعيش كبرياءه ما يعرفش فضيلة اسمها فضيلة إنكار الذات دماغه ناشف مهما دخل سين وصاد وعين وغين في المواضيع ما يتحركش وندخل بقى في عملية المجادلة والكلام اللي ما يحلش أي موضوع ولا يريح أي مشكلة خالص في الكتاب اسمع الوصية افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة بالبلدي كده عيش وكون انسانا راضيا عيش في هذا الرضا ليه لسبب مهم جدا وكلكم بتحبوا الآية دي وكلكم عارفينها وعايشينها لسبب مهم أوي لأن كل الأشياء ها للذين يحبون الله كل الأشياء تعمل معا للخير ربنا يجيب الحكايه دي والموضوع ده والحكايه دي واللي حصل النهارده واللي حصل بقى ويعملهم على بعض كده ويخرج منهم خير. عايز تعرف الدليل؟ انت كل يوم الصبح بتصلي وتقول ايه؟ فلنشكر صانع الخيرات. واضح؟ افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله. اوعى واحد يفتكر ان انا اقصد ان الشخص يبقى مستكين ما يعبرش عن رأيه لا لا لا لا لا مش ده اللي أنا أقصده أبدا افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة ما دام هتشتغل ما دام هتخدم ما دام هتعمل عمل هتؤدي مهمة افعلها بلا دمدمة ولا مجادلة افعلها برضا والله سوف يبارك في هذا العمل وثق بعد كده بيتكلم ويانا بقى على خمس صفات للحياة المقدسة وخمس صفات يعني قصيرين لكن لهم معاني كبيرة أوي بيقول كده في الآية لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم تعالوا نمسك نقطة نقطة في هذه الخماسية التي تعبر عن قوة الحياة المقدسة قلنا الأرضية بلا دمدمة ولا مجادلة الخطوة اللي بعدها الخمس نقط دول اللي هتكلم عليهم واحد بلا لوم اللوم داخلي ضميرك بيلومك طبعا بلا لوم اللوم اللي بيحصل ان في داخلك صوت يقول لك ما كانش يصح تعمل كده يقول لك فلان ده ضميري بيتعبني الموضوع ده ما اقدرش اعمله ضميري يتعبني فيه بلا لوم واللوم الداخلي ده احيانا يحرك في الانسان مشاعر التوبه ازاي تعمل كده هو ضميرك كان فين عشان كده اللوم احد نعم الله التي يعطيها لنا لكيما يحرك فينا مشاعر للتوبه يقول لنا كده كما اختارنا فيه في المسيح يعني قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة من جواك مفيش ألم داخلي ودي نقطة مهمة خالص لأن الآباء علمونا قالوا كده ليس أفضل الإنسان أن يرجع بالملام على نفسه في كل شيء في واحد لما يغلط ما يعرفش يتأسف ما يعرفش يقول أخطيت ما يعرفش يمكن يقولها بعد شهرين بعد ثلاثة لكن في الموقف ما يكتشفهاش لوم الضمير الداخلي يقول لنا عن فاكرين كلكم زكريا وأليصابات أسرة جميلة خالص شوف الكتاب يقول عليهم إيه كان كلاهما برين سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم بالاختصار مش مقصرين في حاجه حياتهم ويا ربنا كامله خلاص صور كده واحد يعيش جنب مكان وحش فيه روائح وحشه مره في مره في مره خلاص اعتاد المكان ده اعتاده واحد بيعيش جنب الخطية مرة في مرة في مرة خلاص اتكسر الحاجز النفسي زي اللي بيقع في الخطية للمرة الأولى بالذات في خطايا الإدمان في المرة الأولى هو عنده حاجز نفسي لو اتكسر الحاجز النفسي ده اللي بيمنعه من الخطية الحاجز النفسي ده جواه ضميره بيقول له ده غلط ده غلط دي خطيه ده فيها اعتداء على الجسد الذي أعطاها الله لك فيها اعتداء على العقل فيها اعتداء على النفس لو كسر الحكاية دي المرة الأولى ثم الثانية خلاص يفقد هذه الخاصية عشان كده يجب أن يسلك الإنسان بلا لوم داخلي وخلي قلبك حساس هتقول لي هو لازمة الصلوات الكتيرة والأصوام الكتيرة والحياة الروحية بمفرداتها الكتيرة إيه؟ هقول لك فايدة جميلة أوي تجعل لك ضميرا حساسا فايدة إن يكون لي أب اعتراف عشان ضميري مع أب اعترافي يقدر يوزن الأمور صح ما في واحد ضميره زي الأستك عارفين الأستك؟ كويس؟ وفي ضمير احيانا يبقى نايم او يبقى غايب او يبقى ناسي وفي ضمير مستيقظ باستمرار هذه هي الخطوه الاولى في حياه مقدسه بلا لوم اجعل ضميرك دائما حاضرا ومستيقظا وبيساعدك في انك توزن الامور صح نمره اتنين يقول كده تكون بلا لوم وبسطاء البساطة في الكتاب المقدس تعني النقاوة هي تعبير على النقاوة يقول لنا في وصية كونوا بسطاء كالحمام الحمام معروف بسيط بلاد كتيرة ما بتذبحوش ولا ياكلوه ويسيبوه كده حر ورمز للسلام ورمز للنقاوة والحمام له خصائص كده معينة البسيط هو من ينظر إلى الله فقط البسيط هو الإنسان الذي لا يخلط الخير بالشر البسيط هو الذي داخله زي خارجه لا يعرف الرياء حياته البسيط هو الإنسان اللي حياته مش مكلكعة مش معقدة في واحد يكلكع لك الامور تيجي تقول له حاجه صغيره يكبر لك الموضوع خالص خالص خالص وتلاقي ما انتش عارف اصل الموضوع ايه وفي الاصل اليوناني اللي اتكتب به العهد الجديد كلمه بسيط تعني السوائل غير المخشوشه هديكم مثال بسيط كده ولطيف اللبن اللبن عشان يغشوه بالمية وطبعا بتوع الكيمياء بيكتشفوا غش اللبن يعني والكثافة بتاعته والحاجات دي لكن اللبن الصافي اللي مش مغشوش هو ده اللي بيتقال عليه اللبن البسيط النقي لم تضاف عليه أي إضافة عشان كده لما بيقولوا كونوا بسطاء الوصية كونوا بسطاء كالحمام حكماء كالحيات وطبعا شتان ما بين الحمامة وما بين الحية فرق كبير قوي لكن تقصد الوصية دي خد حاجة من الحمام وخد حاجة من الحية تبقى شخص حكيم خد من الحمام البساطة والنقاوة بس ما تنفعش لوحدها لازم تاخد من الحية الحكمة وأظن أنكم تاخدوا بالكم أن أنا لما أصف إنسان وأقول له أنت كالأسد ما أقصدش أنه مفترس أنا باخد صفة واحدة من الأسد اللي هي صفة الشجاعة أقول له أنت كالأسد شجاع طب الأسد مفترس طبعا ما أقصدش كده فلما نقول حكماء كالحياة خد الحكمة فقط من الحية ويقول لنا بولس الرسول أريد أن تكونوا حكماء للشر وبسطاء للخير في أحيان إنسان عقليته عقلية المؤامرة وعقلية الشك وعقلية ما بترتاحش وأحيان يحلل الأمور بطريقة خاطئة ويخسر وفي واحد في بساطته يلتمس العذر للآخرين في بساطته يفهم الآخرين صح يفهم تصرفاتهم مظبوطة عشان كده يقول لنا ربنا يسوع المسيح في العز على الجبل سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا في واحد عينه بسيطه في واحد عينه بسيطة وفي واحد عينه عمالة تدور على الشر وتدور على الخطأ وتمسك عيوب الناس وأخطاء الناس وضعفات الناس و... وفي واحد يمنع عينه عن هذه أحيانا يبقى في بعض الحاجات اللي بتتعرض في التلفزيون أو غير التلفزيون تبقى مدمرة بالنسبة للناس كبار ولا صغار ولاد أو بنات فازاي الواحد يتعلم ان الحاجة دي لا تناسبني ما تناسبش ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نير اظنكم فاكرين كلكم قصة الانبا برام قديس لما راح يزور ابونا البطريرك ودخل لقى قاعد على الارض فحب يقعد جنبه فلبس الفروجية بتاعته قلعها عمل ايه حطها كده هيحطها فين زمان بقى ما كانش فيه شماعات وما فيش الحاجات بتاعتنا دي فلقى في حبل كده ممدود فحطها على الحبل والحبل ده يطلع شعاع شمس هذه البساطة بساطة شديدة وقيسوا على هذا في سير القديسين قصص كثيرة جدا على موضوع البساطة وأتمنى أن الكل يعرف أن العالم كله النهاردة ماشي في التعقيد ويا بخت الإنسان اللي يقدر يحفظ بساطته ويحفظ نقاوته دي الصفة الثانية لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله أولاد الله أنت تكون ابن لله وطبعا لما أقول أنت تكون ابن الله أقصد الإنسان سواء واحد أو واحدة ما أقصدش رجال طبعا بس أنت تكون ابن لله بداية بالمعبودية دي أول الطريق أول الخط وتستمر في هذا من خلال إيمانك الثابت وتحرس هذا الإيمان بجهادك الروحي وتمشي بقى حياتنا كلها بس تيجي فترة صوم ونصوم أصوام متأخرة وقت كتير وبعد كده يبقى الطعام كله طعام نباتي وبسيط شوية بشوية وبتتعب تروح شغلك وبتروح مدرستك وبتروح جامعتك وبتروح عملك وخدمتك وبتسافر وبتبذل مجهود وبيجي لك شوية صداع وشوية تعب بس كل ده تمن انك تكون في طريق ايمانك ثابت وحاضر حضور المسيح عشان كده الاعمال الصالحه يراها الناس فيمجدوا أبانا الذي في السماوات شرف وامتياز أن تصير ابن لله يقول لنا كده كونوا متمثلين بالله كأولاد أحياء وينبغي أن نسلك كما سلك ذاك على المسيح وبعدين الأكتر من كده بقى يوحنا الحبيب يقول لنا تعبير جميل أوي انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله يا أصير ابنك يا الله التبني طبعا أصير منسوب ليك هو إيه أكتر من علاقة الابن بأبيه إيه علاقة أكتر من كده في علاقة أكتر من كده قربا وحبا ونعمة انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله يا محبة كبيرة أوي طب يا رب أنا وقعت في خطية بعدت كسلت شوية قول ما زلت ابني أنت ابني طب الإنسان اللي أخطأ خطأ كتير وبعد هو ما زال ابني بس يتوب عن خطيته يتوب باب التوبة مفتوح عشان كده كل الذين ينقادون بروح الله هم أبناء الله روح الله أحيانا الإنسان يبقى عايش ما فيهوش روح الله رايح وجاي وبيتنفس وله صوت عالي ويمكن له نشاط بأي صورة ما لكن ليس فيه روح الله طب بتملى بروح الله بثلاث مصادر رئيسية بتملى بروح الله من الصلوات واتملى بروح الله من الإنجيل الكلمة المقدسة واتملى بروح الله من الأسرار الأسرار الكنسية هذه العلامة المميزة لأولاد الله يمتلئ بروح الله وروح الله هو الذي يعطيه قوه يعطيه شجاعة يعطيه حكمة يعطيه تصرف يعطيه كلمة هو ده اللي احنا بنشوفه القديسين واحد زي أنبا أنطونس اللي احتفلنا بيه من يومين واحد زي أنبا بولا اللي احتفل بيه بعد كذا يوم آه، القديسين بتوع شهر طوبة ده كله اللي بنتقابل وياهم واحدة زي القديسة دميانة ما هي بنت زي كل البنات لكن ايه روح الله اللي فيها الأمير تدرس وهكذا انظروا أية محبة أعطانا الله أن ندعى أولاد الله أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله أولاد الله ودي علامة مميزة ولازم تحافظ عليها ولازم تقدرها ولازم كل يوم الصبح تشكر ربنا وتقول أشكرك يا رب أنني دعيت من أبنائك العلامة الرابعة يقول كده تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله بلا عيب وسط جيل معوج وملتوي بولس الرسول على فكرة كتب الكلام ده في القرن الأول الميلادي وكتبه لأهل فيليبي اللي كان فيها وثنيين كتير وكان فيها أجيال بقى معوجة وملتوية آه هو الشر هيخلص والشر موجود في كل حتة لكن يقول هنا بلا عيب والعيب هو الحاجة الظاهرة اللوم من جوه العيب من بره واحد بقى بيسلك منحرف واحد ما هوش قدوة ويمكن آه، تفتكروا ويايا ال- فاكرين القصة بتاعت آه، الأب ابنه الصغير لما ضرب التليفون ورد عليه واحد بيسأل على باباه فباباه قال له ايه قال له ايه مش هنا فقال له الواد ببراءة وببساطة بابا بيقول لك هو مش هنا في براءة أكتر من كده في بساطة أكتر من كده بس شوفوا بقى عيب أكتر من كده عيب في التربية آه مفيش القدوة فهنا بلا عيب وبلا عيب دي كلمة جميلة جدا إنسان يحرص على أن يكون قدوة الأب الأم الإخوات الخادم في أي مجال في العمل في المجتمع إزاي الإنسان يكون قدوة وده شيء مهم قوي عشان كده يقول عبارة لطيفة طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب في المزمور الكبير مزمور 119 طوباهم الذين بلا عيب في الطريق اللي ماشيين صح السالكون في ناموس الرب ناموس يعني الوصية في وصايا الرب وفي عروس النشيد يقول عبارة جميلة قوي يخاطب العروس ويقول لها العبارة الرائعة كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة مش عيب بقى العيب حاجة كبيرة عيب حاجة ظاهرة لا عيبة يعني حاجة كده صغيرة خالص مش باينة كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة الإنسان المسيحي يجب أن يبعد عن طريق الإعوجاج والالتواء لما يقول لك وسط جيل معوج وملتوي ما تكونش فيه الإعوجاج والالتواء هو طريق أهل إبليس أهل الشيطان ليه مش واضح في واحد كده تلاقي في كلامه كأنه عليه مئة علامة استفهام وده شكل من أشكال الفساد طبعا في أي مجتمع تلاقيه غامض مش واضح وفي واحد تلاقي التعامل وياه سهل بسيط أولاد الله يجب أن يحيوا حياة نقية بلا عيب يمتنعون عن كل شر وعن كل شبه شر وده شيء مهم جدا ان يكون الانسان بلا عيب ويجاهد ويجاهد باستمرار ده الكلمة ربما تطلع منك كلمة مش مناسبة ما هو ده عيب تصرف مش مناسب احيانا حتى نظرة العين مش مناسبة بلا عيب واحد هيقول لي هو احنا قاعدين دلوقتي يقول يعني انت عايزنا نبقى ملايكه تطلع لنا جناحات كده ونبقى ملائكة لا مش هنبقى ملائكة لكن بنجتهد في حياتنا الإنسانية بنجتهد كل واحد في المسؤولية اللي عليه وببساطة شديدة وبنقاوة شديدة تصير حياة الإنسان بلا عيب وارجع وأقول لك إن الإنسان لازم يلاحظ نفسه يلاحظ نفسه يلاحظ نفسه في أي خطأ أو في أي خطية آخر نقطة يقول احنا قلنا تكونوا بالعلوم بسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي آخر نقطة يقول تضيئون بينهم كأنوار في العالم يعني بيخاطب الإنسان اللي بقى بلا لوم وبسطاء وأولاد الله وبالعيب بيخاطب بقى بعد ما تاخد بالك من الأربعة دول هتبقى نمرة خمسة كده هتيجي تلقائيا تضيئون بينهم كأنوار في العالم ما شفتش مرة كده في يوم في حتة مثلا وانت بتزور دير ولا حاجة بالليل تشوف النجوم تلاقي نجمة منورة في سواد الليل لا منورة وباينة وواضحة كأنوار في وسط الشر يوجد أنوار طبعا يوجد قديسين يوجد أبرار يوجد العالم لم ينتهي منه ده توجد ركب لم تنحني للبعل بحسب تعبير وقصة إيليا فكلمة أنوار هنا تعني الكواكب التي تستمد نورها من نور الشمس زي القمر كده شوف الليل يبقى ضلمة وتلاقي القمر منور حين نوره يبقى نور فضي جميل مريح للعين مريح للمكان يوحي لك بتأملات كثيرة المسيح هو شمس البر وهو النور الحقيقي يوحنا المعمدان كان هو السراج الذي يضيء في ليل البرية ولما قالوا له هو أنت اللي احنا مستنيينك قال لا ده ينبغي أن هذا يزيد وأن أنا أنقص وباؤنا الرسل كانوا أيضا أنوار أنوار في التاريخ تلاميذ المسيح وأبانا الشهداء عبر الأجيال كلها كانوا نجوم وما زالوا نجوم متلألئة تنور ونقول كده سنكتر في كل مرة كل يوم نعيد في هذا اليوم بتذكار شهادة القديس فلان الفلاني نعيد وتذكار شهادة يقول لنا الكتاب ليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات وكلمة نور ليس النور المادي اللي بنشوفه أو النور بتاع الفيزياء النور هنا لأن النور يسلك في خطوط مستقيمة فيعني بالنور حياة الاستقامة الحياة المستقيمة حياة الإنسان المستقيمة يقول لك فلان ده عداه العيب مش بنقول كده في التعبير بتاعنا الدارج فلان ده عداه العيب ده إلا فلان ده ده ماشي صح فلانة دي ماشية صح كيف ما يكون وضعه أو مستواه أو كبير أو سنه أو مكانته ليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات في سفر دانيال بيقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور عشان كده لما نيجي ندرس حياة واحد زي القديس أنبا أنطونيوس ده من القرن الثالث الرابع الميلادي بس نور لغاية النهارده ونحتفل بيه ونروح ديره ونتمتع بالمغارة اللي كان بيصلي فيها ونسمي ولادنا على اسمه وكنايسنا على اسمه ونبقى فرحانين وبالذات أنبا أنطونيوس نفتخر كده إنه مصري نشأ في صعيد مصر وأسس الرهبنة اللي في العالم كله وممكن اقول كده ب- يعني بكل الفخر انه واحد من جدودي انبا انطونس ده واحد من جدودي انا محدش يقدر يقولها في اي جنسيه اخرى اه نور ونور عبر الاجيال شوف بقى من ايام انبا انطونيوس 17 قرن من الزمان اديوره قد ايه ورهبان قد ايه وقديسين قد ايه وابرار قد ايه ومش في مصر بس في كل العالم نور وهكذا السير الحسنه والسير العطره والسير النقيه هي نور هذه المنظومه افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله لكي تكونوا بلا لوم من جوه بسطاء في الحياة أولاد الله كعلامة مميزة بلا عيب في السلوكيات الخارجية وأخيرا تصير نور في العالم العالم فيه شر آه والعالم فيه عنف والعالم فيه خطية والخطية بتنتشر بصور صعبة جدا وكل يوم يخترعوا خطية من الخطايا في كل العالم وفي القنوات وفي النت وفي وفي وفي لكن انت يجب ان تكون نور في هذا العالم تضيئون بينهم كانوار في هذا العالم وبيكمل في الاخر بيقول متمسكين بكلمه الحياه بافتخاري في يوم يسوع المسيح ربنا يحافظ عليكم ويعطينا دائما هذه الحياه المقدسه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد